السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع ملامح لسه مع شخصيات القرآن الحلقات اللي فاتت كلها كانت عن شخصيات سورة الكهف هننتقل بقى لمجموعة تانية من الشخصيات الحقيقة شخصيات بقى متكررة في القرآن يعني عكس تماما شخصيات سورة الكهف اللي ما جو- ما ذكروش أو ما وردش ذكرهم بهذه السياقات تحديدا إلا في سورة واحدة وهي سورة الكهف شخصية أصحاب الكهف شخصية ذي القرنين شخصية آه، آه، صاحب الجنتين وحتى شخصية موسى مع آه، الخضر موسى كمتعلم دي برضو لم تأتي إلا في هذا الموضع من سورة الكهف معانا بقى مجموعة تانية من الشخصيات كثر جدا ذكرها في كتاب الله يكاد القرآن تقريبا في أغلبه في عدد كبير جدا من سوره لا تخلو من ذكر هذه الشخصيات نقدر نقول الشخصيات اللي متعلقة بقى بسيدنا موسى سواء شخصيات ال- اللي كان بيواجهها سيدنا موسى أو حتى الشخصيات اللي كانت بتتبعه بشكل ما لكنها كانت اتباعها برضه ناقص آه، زي آه، بني إسرائيل بني إسرائيل هيبقى لهم عدد من الحلقات لأنهم فعلا كما قال بعض ال- أهل التفسير يعني كاد القرآن أن يكون لموسى وقومه من ضمن الشخصيات اللي اتكررت كتير جدا في آه، السياقات القرآنية شخصية فرعون فرعون ده هنبدأ بيها في هذه المجموعة من الشخصيات احنا يمكن اتكلمنا عن جزء منها بس يعني آه، مع شخصية قارون اتكلمنا في حلقتين عن آه، شخصية قارون ودي متعلقة طبعا بسيدنا موسى بس كان يعني سياقها متفرد شوية يعني ما ك- ما ذكرش فيها في السياق اللي احنا ذكرناه آه، سيدنا موسى لكن هو طبعا آه، آه، كان من قوم موسى إن قارون كان من قوم موسى لكن نيجي بقى للشخصيات اللي واجهت سيدنا موسى بشكل مباشر واللي سيدنا موسى اتعامل معاها بشكل مباشر ومن خلال هذه الشخصيات برضه هيبقى في ملامح من شخصية سيدنا موسى يعني احنا يمكن مش هنفرد حلقه لسيدنا موسى لكن في السياقات بقى في كلامنا عن فرعون وعن السامري وعن بني اسرائيل وعن السحره هتلاقي وجود معانا وحضور قوي جدا لسيدنا موسى لان الشخصيات دي كلها كانت اللي بتدور حولها قصه سيدنا موسى الطويله جدا والمتكرره في القران وهنبدا بالمواجهه الاولى من قبل ما يتولد سيدنا موسى وعدوه اللي كان بيتربص بيه قبل مولده واللي بدايه قصه موسى كانت متعلقه بهذا الرجل شخصيه فرعون والحقيقه قبل ما نتكلم عن شخصيه فرعون فهي برضو آه، لازم نقول نقطه مهمه ان شخصيه فرعون شخصيه نموذجيه يعني نموذج لل- لل- للشخصيه المتجبره او الظالمه او الطاغيه زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه اذهب الى فرعون انه طغى والطغيان من معنى المجاوزه جاوز جاوز كل حاجه جاوز الظلم جاوز البغي جاوز القسوه جاوز البطش والاهم من كل ده جاوز حد العبوديه جاوز العبوديه ولذلك يعني حتى تفسير كلمة طاغوت اللي هو مجاوزة الحد يعني فلما طغى الماء حملناكم بالجارية طغى الماء يعني جاوز حده فإيه فبدأ ي- يفيض فالإنسان إما عبد وإما غير ذلك فاللي يجاوز حد العبودية يتحول إلى هذا الطغيان فرعون وصل لم- ل- لدرجة من الدرجات اللي هي تخليه فعلا شخصية نمطية للطغيان أو نموذج نمطي للطغيان ووصل له لدرجة إن هو بقى ال- الطغيان ده بقى شيء يعني يعني بديهي بالنسبه له بقى منطقي يعني هو وهو بيسال سؤال عجيب جدا يقول لهم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي يعني هو بيوصل لمرحله زي كده نقدر نشبهها بمرحله ال- ال- الحيوانات المفترسه اللي هي الطبيعي انها تفترس يعني هو يعني الحيوان المفترس ما بيحسش انه غلطان وهو بي بي بيفترس ضحيه اضعف منه او كده هو بيوصل لمرحله من مراحل الطغيان بتخليه هو ده الطبيعي اليس لي ملك مصر هو بي يعني بيتساءل مندهش يعني ألا- اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي وبيوصل كمان ان هو بيمن على الناس بطغيانه ده ولذلك سيدنا موسى لما هيقول له بعد كده وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل انت بتمن عليا بان انت استضعفت الناس وان انت عبدتهم وان انت جعلتهم عبيدا عندك يعني شوف ال- من مرحله بتوصل لدرجه ان هو ال ال ال الطغيان بيصل الى ان هو ده بيعتبره منا انا انا انا كويس اصلا انا بعمل معاك كده لذلك هو نفسه بيقول لهم يعني ما علمت لكم من اله غيري ويقول لهم آه، آه، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد هي دي التفاصيل تحس ان كل جمله من جمل فرعون في هذه السياقات جمله نموذجيه جدا لاحساس الطاغيه لما بيتشرب الطغيان لدرجه انه بيتحول لهذا النموذج الفرعوني كمان في القرآن بنلاقي قبل بقى ما يبدأ المواجهة مع سيدنا موسى وبيبدأ بقى الكلام والقصة بتلاقي برضو تفاصيل ازاي آه، صنع صنع هذا النموذج الطغياني وازاي ان ال- القوم وصلوه للمرحلة دي فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص يقول لك في آية جامعة جدا الطريقة اللي وصل بيها فرعون لهذا النمط هذا النموذج وهو بيقول ايه ان فرعون علا في الارض العلو ده كان له طريق كان له سلالم وهو بيعلو كده كان في سلالم بيطلع عليها ان فرعون علا في الارض عمل ايه عشان يعلو ايه السلالم وايه الدرجات دي نموذج زي ما قلت لكم الشخصيات القرانيه نماذج نمطيه فيها درجه من درجات الايه ال- ال- التيبيكال او ان هو يعني حاجه انت لو عايز تشوف طريقه معينه لل- للوصول لهذه النماذج هتلاقيها موجوده في تفاصيل الايات القرانيه منها فرعون وهو بيقول ايه ان فرعون علا في الارض نبدا بقى نشوف ال- السلالم اللي طلع عليها وجعل اهلها شيعا اول حاجه فرق فرق تسد اعملهم كده فرق اعملهم شيعة ما تخليهمش موحدين على قلب رجل واحد ما تخليهمش متحدين على افكار معينه او على نماذج معينه لا دايما ازرع بينهم وبين بعض التفرق والشرذمه وال... يبقوا دايما متقطعين كده مش حابين بعض دايما كارهين بعض دايما متمزقين ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا دي الطريقه الاولى اللي اتبعها فرعون عشان يعلو عشان يقدر انه يوصل لمرحله انه علا في الارض وجعل اهلها شيعا بعد كده يعمل حاجه تانية اللي هو ايه يستضعف كلهم لا فرعون عشان يوصل للعلو ده ما ينفعش يستضعف الناس كلها لازم يعمل برضه درجه من درجات مزيد من التفريق بانه يستضعف طائفه منهم طائفه فتبدا الطائفه دي تحقد على الطوائف الثانيه اللي مش مستضعفه والطوائف الثانيه تبدا تعلو عليها وتزدريها فيبدا برضه يرسخ لقضيه الايه التشيع اللي موجود بينهم ومش اعني بالتشيع التشيع المشهور كده ال- التفريق الشياعه او التشيع هو التفرق والتشرذم لذلك كان دايما ربنا سبحانه وتعالى بينهى الامه عن ذلك ولا تفرقوا و- و- واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا دايما إ- إ- يعني ربنا سبحانه وتعالى بيغرس من خلال القران ان احنا نتجمع وان احنا لا نتفرق بهذه الطريقه فرعون دايما عايز ايه وجعل اهلها شيعا وبعدين يبدا يستضعف طائفه كانت الطائفه اشهر طائفه استضعفت في إيه، تعامل فرعون كانت بني اسرائيل يستضعف طائفه منهم يستحيي نساءهم ويذبح ابنائهم ويبدا يعني يعمل درجات الاستضعاف الرهيب جدا اللي برضه من ضمن يعني ابشع ما ورد من من القسوه في القران وفي التاريخ مساله تذبيح الابناء دي يعني قضيه الواحد لما مثلا دلوقتي بيسمع عن اختطاف اطفال صغيرين ويعني ان هم ياخدوا منهم اعضاء والحاجات دي الواحد بيشوف جريمه ما شافهاش الا مع فرعون جريمه يعني تشعر ان البشريه انتزعت مع عن مش مش بشر حيوان الانسان اللي يقتل الرضيع ده لان الانسان طبيعته ان هو بيشفق الرضيع ده ما عملكش حاجه او الطفل الصغير ده ما, ما, ما يملكش اصلا انه يؤذي فرعون وصل بيه الطغيان لهذه المرحله يستضعف طائفه منهم يستحيي نساءهم ويبدا خلي بالك برضه مزيد من الاستضعاف وبعد كده في اخر الكلام في سوره القصص عن ال- عن الايه دي تحديدا تلاقي ايه انه كان من المفسدين دي بقى طريقه ثالثه من طرق برضه العلو الافساد ان انت برضه ما تخليش الناس صالحه دايما يبقى في حاله من حالات الفساد الفساد ده برضه يزيد من علو فرعون فلما يبدا فرعون يعلو ويبدا يوصل للمرحله دي يجي اللي انا قلت لكم عليه بقى في البدايه انه بدا ينسى اصلا اللي عمله وينسى ان هو اصلا مش اله ولا حاجه لان هو اكيد فرعون عارف إنه مش اله يعني يعني اكيد هذه الفريه هذه ال- ال- الكذبه انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيري الحاجات دي يقينا هو بينه وبين نفسه لما بيدخل الخلاء ولا لما بينام بالليل ما هو عارف انه بشر ما هو عارف انه لو جاء حاجه عورته هيجيب دم يعني هو عارف بينه وبين نفسه ولذلك ربنا قال وهنتكلم في الاخر بعد ما نخلص على النقطه دي وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم هو عارف من جوه بس هو احيانا بيفضل يكذب الكذبه لغايه ما تترسخ في نفسه فيتعامل بمقتضاها فيتعامل هو حتى لما بدا يعني مساله التشكيك في الوهيته من خلال الايات اللي جه بيها سيدنا آه، موسى عليه السلام والمعجزات اللي هنتكلم عنها في الاخر ما لقاش حاجه ما علمت لكم من اله غيري وبعدين طب مش نافع طيب اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي طب برضه مش نافع ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد برضه مش نافع لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين بالعافيه بقى هبقى اله غصب عنك هو هكذا يصل بالتدرج الطبيعي في هذه الشخصيه الثريه جدا من شخصيات القران اللي يعني زي ما قلت لكم من اكتر المواضع اللي ورد فيها شخصيه كانت شخصيه فرعون وهتجد فيها هذه التفاصيل لكن احنا بدانا في اول ملمح من ملامحها ازاي فرعون على وازاي كانت بدايه في نفس الصوره سوره القصص ازاي بدايه النهايه لهذا العلو كانت بايه واوحينا الى ام موسى أن أرضعي طفل بيرضع هيبدأ نهاية هذا العلو من خلال هذا المشهد البسيط جدا اللي برضه مشهد استضعاف وهتضطر ام موسى انها ت- تبدا ترميه في, ال- في اليم زي ما هيجي بقى بس ان شاء الله في الحلقه الجايه نكمل بعض الملامح من ملامح شخصيه فرعون جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته